عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كل دولة لها حدود مصر لها حدود امريكا لها حدود كندا لها حدود في القانون الدولي لو دولة طيارتها دخلت في حدود دولة من غير اذن يحصل لها ايه تتضرب بالنار كذلك الله له حدود الملك له حدود تلك حدود الله لو حد عدى حدود ربنا من غير اذن يحصل له ايه يتضرب بالنار سبحان الملك سبحان الملك الحليم سبحانه وتعالى اللي ماشى كشف شعرها عدت حدود ربنا ولا لا اللي سمع الاذان وما رضاش يصلي لغايه ما جه وقت الاذان اللي بعده عدى حدود ربنا ولا لا كم مره عدو- عدينا حدود ربنا يا جماعه كم حد من حدود ربنا احنا معديينها يا جماعه تذكر قبل ان تعصي تذكر قبل ان تطلق بصرك للحرام تذكر قبل ان تمد يدك للحرام تذكر قبل ما تعمل اي معصيه ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها افتكر ايه افتكر حاجات كتير قوي تذكر قبل ان تعصي انها مش لعبه مش لعبه يا جماعه شوفوا ربنا بيقول ايه وكم كم ياما ياما وكم قسمنا من قريه اتقطم وسطها وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه كان التاريخ عدى وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اول ما حسوا ان الارض بدات تتزلزل ان السماء بدات تتلبد بغيوم شكلها غريب بدا ال- الشكل بقى غريب الريح بقت غريبه ال- الجو في حاجه جايه في حاجه احنا في خطر فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون كل واحد بيجري في اتجاه كل واحد عايز ينجو كل واحد حاسس ان في خطر وعايز يهرب باي طريقه لا تركضوا وارجعوا الملائكه نازله هتروحوا فين هتهربوا من قدر ربنا فين لا تركضوا وارجعوا الى ما كنتم اه فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا تعال انت وهو انت هربان فين انت رايح على فين انت كنت بتعصي ربنا وفاكر انك انت هتلاقي مهرب او منجا من الله سبحانه وتعالى س- سبحان فما ت- فما زالت قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين قاعدين يصرخوا كل واحد قاعد يصرخ المنظر اللي احنا مش شايفينه دلوقتي ان الملائكه كل كتيبه من الملائكه متوليه واحد من القوم دول كلهم ومعركه بتدور وهو بيحاول ينجو وبيحاول يفلت منهم لغايه ما يقضوا عليه تماما والمنظر النهائي فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا حصيدا خامد منظر جثث كله اصبح جثث خامده خامدين بعد ما كانوا نار موقده بعد ما كانوا متوقدين بالحركه خامدين كل حاجه انتهت الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه عايزك تركزي معايا الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين هي دي مصيبه الانسان انه افتكرها لعبه هو ده اللي ضيع دول ربنا بيقول لنا اللي ضيع دول انهم فاكرينها لعبه انهم افتكروا ان انا خلقتهم وخلقت الدنيا دي كلها عشان يجوا يلعبوا مش عشان يجوا يعبدوني يبقى انت فاكرها لعبه تذكر قبل ان تعصي مش لعبه مش لعبه ابدا تذكر قبل ان تعصي ولا تسوى والله والله الدنيا دي ولا تسوى اثر من اثار بني اسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام كان معاه واحد من اليهود وكان معاه ثلاث ترغفه فراح يصلي لله سيدنا عيسى عليه السلام فاليهودي طمع في رغيف من الثلاثه كله سيدنا عيسى رجع فقال له هذان رغيفان فين الثالث فقال له والله ما كان الا رغيفين فسيدنا عيسى سكت فجاب ظبي ذبحه ثم باذن الله احياه فالراجل بهت بهت قال له بالذي اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث مين اللي كان قال له والله ما كان الا رغيفين تاكل مال النبي ومش عايز تفوق كمان بعد كده سيدنا عيسى خدوا مشوا على نهر عبروا نهر على الميه مشوا الراجل بهت قال له بالذي اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث قال له والله ما كان الا رغيفين في ناس ما بتفوقش يا جماعه في ناس مهما بتشوف علامات وانذارات ورسائل ما بتفوقش ما بتستيقظش ما بتتذكرش قبل اي معصيه سيدنا عيسى وهو ماشي معاه لقى ثلاث حتت ذهب على الارض الراجل بص لهم وسيدنا عيسى بص لهم تخيل انت وانت بتبص لهم كده انت انت السبب في لهي النساء عن ربنا انت السبب في 90% من الجرائم اللي تمت على وجه الارض انت اللي خليت الاخ يقتل اخوه الراجل بيبص لهم بطمع هيتجنن هيتجنن عليهم خلاص عقله راح منه بقى في ذهول ثروه ونزلت علينا من السماء بيبص لهم وبيبرق وهو مبهوت سيدنا عيسى بص في عينيه لقى طمع الدنيا كله فيهم وعبادة الدنيا كلها فيهم قال له واحد قطعة لك وقطعة لي وقطعة لمن أكل الرغيف الثالث قال له أنا انا اللي كلت الرغيف الثالث انا اللي كلت وانت بتصلي يا سيدنا عيسى قال له خلاص كده خلاص اذا خذ الثلاثه ولكن لا تصاحبني الراجل ما فكرش هو كسب ايه وخسر ايه ما فكرش المهم الفلوس كانت بص للدهب بص بنظره جنون واحد يجري ياخده ويجري ويجري ويبعد خد الفلوس هبقى مليونير هبني فيلا وهعمل وجهتها رخام واكتب فيلا فلان الفلاني هجيب عربيه احدث موديل هتجوز اجمل واحده ولادي اللي هخلفهم ادخلهم مدارس اجنبيه فلوس وهو بيجري ثلاث حراميه شافوه ثلاثه لصوص قالوا شايفين ده معاه دهب دهب وانتم مستنين ايه هجموا عليه بالسيوف انتوا عايزين مني ايه انتوا عايزين الدهب طب خدوه هتقتلوني لا انا مش عايز اموت كده يا رب خلاص يا عيسى ابن مريم انا تبت الى الله خلاص انا رجعت خلاص يا رب يا رب انا مش عايز اموت كده يا رب طب خدوا الدهب وسيبوني اعيش خلاص خلاص قتلوه قتلوا انسان وذبحوا انسان من لحم ودم وقعدوا جثته بتنزف مسكين الذهب وبيرقصوا بيه كل واحد مننا هياخد حته ذهب بقينا مليونيرات هنشتري عمارات هنشتري عربيات احدث موديل هنتجوز كل واحد اجمل واحده يشوفها في حياته هندخل اولادنا مدارس اجنبيه وهنعيش الدنيا بعد كده يا جماعه قالوا عايزين ناكل واحد قال انا اروح اجيب لكم اكل عشان نعيش بقى وهو رايح يجيب الاكل خلاص انا بقيت مليونير بقى معايا حته حته ذهب طب ليه حته واحده ليه ما يبقوش ثلاثه قصدك ايه قصدك انت عارف قصدي دول اصحابك هيبقى معاك فلوس اكتر وهتسكن في عماره افخم ويبقى العربيه اكبر ويبقى الذهب اللي معاك اكتر وتبقى غني اكتر بس دول حبايبك حبيبك هو المال حبايبك منين طب اعمل ايه هات سم وسمهم وحط لهم سم في الاكل الاثنين التانيين قاعدين يرقصوا فرحانين صاحبنا هيجي الوقت وكل واحد هياخد حته ذهب واحد قال للتاني طب ليه ليه ما يبقاش الذهب بتاعنا احنا لوحدنا قصدك ايه انت عارف قصدي كويس ده صاحبنا هيبقى معاك فلوس اكتر وعماره اكبر وعربيه افخم وزوجه اجمل وذهب اكتر بس ده حبيبنا حبيبك هو المال حبيبتك هي الدنيا ما تعرفش حد غيره طب نعمل ايه اول ما يجي نقتله الراجل جاي وجايب الاكل معاه اول ما جه هجموا عليه ايدوه وجايين يقتلوه بالسيوف انتوا عايزين ايه انتوا عايزين حته الدهب طب خدوها خدوها بس ما تموتونيش انا مش عايز اموت كده يا رب انا مش عايز اقابلك كده يا رب يا رب خلاص انا تبت يا رب خلاص انا رجعت يا رب خلاص قتلوه ذبحوا انسان من لحم ودم وسقطت الجثه الثانيه جنب الجثه الاولانيه والاثنين بينزفوا دم والاثنين واقفين يرقصوا بحتتين الدهب حته الدهب بقينا مليونيرات هنسرق الدنيا كلها لغايه ما نبقى اغنى ناس في العالم هنعمل كل اللي نفسنا فيه يلا ناكل بداوا ياكلوا بعد ما بداوا ياكلوا واحد بدا يحس بمغص انا تعبان تعبان ليه مالك سلامتك الف بعد الشر عليك قال لك ده انا تعبان انا كمان بدا المغص يزيد بداوا يرجعوا دم الاثنين قصاد بعض هو عمل ايه الاكل كان فيه سم ولا ايه احنا هنموت ولا ايه لا ما نموتش كده لا ما نقابلش ربنا كده خلاص يا رب خلاص وقع الاثنين جثتين بينزفوا دم وبيرجعوا دم من بقهم من السم اللي كلوه اربع جثث الاربعه بينزفهم عدى سيدنا عيسى شاف اربعه مقتولين وشاف ثلاث حتت ذهب مرميه ياه هي دي الدنيا اللي الرسول عليه السلام قال في الاخر عليها ثم يدعونها فلا ياخذون منها شيئا فلا ياخذون منه شيئا يا جماعه يا جماعه الموضوع انتهى يا جماعه ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا مش هتاخد حاجه معاك ولا تسوى تذكر قبل ان تعصي انا عايزك تفتكر كل معصيه عملتها اصغر معصيه ممكن تود ورا الشمس والله العظيم الشاب اللي كان ماشي في الشارع ولقى بنت جميله معديه بص لها يبص ولا لا وهو بيبص واحد بتاع عربيه كره معدي نازل بالكرباج على الحمار نزلت على وش صاحبنا راح لشيخ يعيط له شوف وش شكله ايه الحمد لله ده انا كنت هتعمي قال له يا ابني احمد ربنا ان ربنا وراك كرباج الدنيا قبل ما تشوف كرباج الاخره يا جماعه احنا عايزين معاصي ثالثه اعدادي اللي عملناها زمان ما عدتش ما عدتش لو ما تبناش منها ما فيش معصيه بتعدي من غير عقوبه ما فيش معصيه بتعدي من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره انا اعرف والله يا جماعه شباب كانوا بيشربوا مخدرات وانا انا اعرف ثلاثه ثلاثه دخلوا المستشفى مستشفى الامراض النفسيه والعقليه بسبب المخدرات انتقم ربنا سبحانه وتعالى كان في احد الشباب في شارع من الشوارع وكان الشاب ده والعياذ بالله معاقل للزنا بيقع في الزنا كتير جدا وكان شاب ايه جمال وسامه والشياكه و و و صاحبي اللي بيحكي لي اللي من نفس الشارع بيقول شافه مره وهو ماشي بيقول لي اهله مقطعه وشكله تايه وشكله كانه اتجنن وشكله غريب فبيقول لهم مش ده فلان فلان اللي كان مفيش حد في شياكته واناقته قالوا له اه قال لهم ايه اللي حصل له قالوا له ده اتجوز ولما اتجوز انتقام ربنا منه ابتلي بمرض ان هو ما يقدرش يخرج من زوجته سبحان الله العظيم سبحان ربنا يعافي كل مبتلى مسلم ولكن ده شوفوا الجزاء بتاعه جه ازاي فمره داخل على على مراته وجدها بتخونه مع واحد من كتر ثقل الموضوع على عقله اتجنن فقد عقله والعياذ بالله انت قام ربنا سبحانه وتعالى انت قام ربنا من اهل المعاصي انت قام ربنا من اهل الذنوب يا جماعه انا عايز اقول لك انك انت افتكر قبل ما تعصي ان السكه دي مفيش اخرها حاجه واحد صاحبنا كان ماشي في الشارع فلا ولد بقى واقف مع بنته وبيتكلموا فراح قال له بص يا حبيب قلبي انا هقول لك كلمه واحده السكه اللي انت ماشي فيها دي احنا مشينا فيها قبلك ووصلنا لاخرها وما لقناش اخرها حاجه فرجعنا وسبناها والله ما في اخرها حاجه سراب كلها سراب من اولها لاخرها الشاب اللي بيتكلم اللي بيبص مليون بنت ما انت في الاخره هتاخد واحده بس واللي في الحلال خد واحده بس البنت اللي بيتكلم ألف ولد ده في الاخره تتجوز واحد بس إن اتجوزت ربنا يزوج فتاه المسلمين وهي في الحلال كانت هتاخد واحد بس افتكر ان الطريق ده قبل ما تعصي تذكر قبل ان تعصي ان الطريق ده مش اخره مفيش حاجه الطريق ده اخره نار نار يا جماعه ساعات الواحد بيحس ان ايات القران في وصف عذاب الجحيم والعياذ بالله فيها سخريه بالعصاه انت خدت حمامك النهارده تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود كانه بياخد دش الدش اليومي بتاع الحميم والمصيف تعالى انت صيفت السنه دي تعالى اما تصيف بقى في سموم وحميم وظل من يحموم السموم اللي هي الريح الريح الحاره القاتله من الحر الحميم الميه اللي بتغلي الظل اللي هو ظل الدخان بتاع جهنم والعياذ بالله نفس منظر اللي قاعد على البلاش النسيم اللي طالع والميه اللي قدامه والشمسيه اللي فوقيه بس العكس بقى الميه بقت حميم والنسيم بقى والعياذ بالله سموم والشمسيه بقت ظل من يحموم انت صيفت تحس ان هي سخريه قمه السخريه من العصاه مش انت اللي مشيت في طريق اخره النار مش انت اللي اخترت كده يا جماعه مش ناقصه ذل يوم القيامه والله العظيم مش ناقصه ذل زي اللي بيقفوا خمسين ألف سنة أهل الأعراف يبصوا لأهل الجنة يتجننوا يبصوا لأهل النار قلوبهم تتخلع خمسين ألف سنة ذل مش ناقصه ذل زي الراجل اللي جه يوم القيامة حسناته بقت فرقاه عن سيئاته سيئة واحدة بس يعني مثلا مليون سيئة ومليون حسنة لو واحد هيدخل النار على سيئة يعمل ايه لف أرض البحشر كلها يتجنن لف اتذلل واحد واحد في الآخر قابل واحد ما عندوش غير حسنة واحدة ما عملش في حياته غير حسنة تخيلوا يا اخوانا كل الذل ده وفي الاخر يقابل الراجل ده الراجل يقول له انا الحسنه دي مش هعمل بيها حاجه خدها انت ياخدها سبحان الله ربنا في الاخر يقول لست اكرم بعبد مني ولكن يا جماعه ليه الذل يوم القيامه ليه نتعرض للذل يوم القيامه انا عايزك تفتكر انا عايزك تفتكر انت بتبيع الجنه بايه عارفين كان في ملك زمان مثل بالامثله وكانت بنته جميله قوي قوي وكل ما يتقدم لها واحد يرفضه لغايه ما تقدم لها شاب حس انه شاب كويس قوي قال له انت اللي هختارك لبنتي وبعد كده قال له جهز القصر بتاع بنتي القصر اهو وهتجهزه على حسابي خد الخدامه انزلوا هاتوا عفش لان الخدامه هي اللي عارفه بنتي بتحب عفش شكله ايه نزل مع الخدامه يجيب العفش خد الخدامه هاتوا الستاير خد الخدامه وهاتوا النجف خد الخدامه وهاتوا السيراميك خد الخدامه بعد ما جه ميعاد الجواز فالملك بيقول له خلاص هتتجوز بنتي قال له لا انا عايز اتجوز الخدامه ازاي لان هي دي اللي بيروح معاها وبيجي معاها ما عادش بيشوف الاميره احنا يا جماعه سيبنا الاميره وخدنا الخدامه الاميره اللي هي الجنه والخدامه اللي هي الدنيا احنا لان احنا قاعدين نبص للدنيا اتعلقنا بالدنيا ونسينا الاميره نسينا الملك الحقيقي في الجنه يا جماعه يا جماعه والله ما حد له عذر المباح عامل زي ملعب كوره كبير والحرام عامل زي بركه طين احنا سيبنا الملعب الكبير وقعدنا نزلنا في بركه الطين ربنا احللنا كل المشروبات الا الخمره كل الاطعمه الا لحم الخنزير كل اشجار الجنه الا شجره واحده بس لادم اشمعنى يا جماعه ليه يا اخوانا محدش له عذر المباح هم للدنيا ليه نقص ربنا سبحانه وتعالى تذكر قبل ان تعصي انك متراقب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واحد صاحبنا راح لواحد صاحبه قال له انا على فكره عرفت انك عرفت انك متراقب قال له ايه انت عرفت انا متراقب فعلا قال له اه قال له من امتى قال له من فتره طب ما قلتليش ليه قال له انا مش عارف ما كنتش عايز اقول لك يعني بس بس انت متراقب قال له متراقب ازاي ولما لقاه مرعوب قال له انت متراقب من ربنا قال له يا راجل يا راجل وقفت قلبي قال له بقى انا لما اقول لك انك متراقب من مخلوق تخاف ولما اقول لك انك متراقب من الخالق ما تخافش احترس انت مراقب يا حبيب قلبي يا جماعه يا جماعه تذكر قبل ان تعصي ان اللي بيعصي ربنا بيخسر ربنا ممكن ينطرد ممكن ينطرد هو ايه اللي حول ابليس من طاووس الملائكه في العباده لقواد لكل فاجر وفاسق غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي خرج ادم من جنه الملذات والشهوات لارض المشقات والابتلاءات غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي رفع قرى قوم لوط على جناح من اجنحه جبريل لغايه السماء واتخسف بهم الارض لما الملائكه سمعت نباح كلابهم وصياح ديكتهم غير الذنوب والمعاصي هو ايه اللي خلى ال multi million مليونير قارون صاحب ال- ال international مجموعه الشركات ال international ايه اللي خلى قارون يتخسف بيه وبدار الارض غير الذنوب والمعاصي ايه اللي خلانا في بلد اطول نهر في العالم فيها مش عارفين نشرب كوبايه ميه سليمه غير الذنوب والمعاصي ايه اللي خلى المقطم جزء منه يقع والارض تتزلزل في مصر غير الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي يا جماعه مره اتفرجت على ف- يعني فيلم على النت للعيب كوره الحكم طلع له كارت احمر المنظر جايب لك لعيب الكوره من الصدمه وكان لسه جايب جول من الصدمه قام حاطط ايده على ركبته وقعد ثانيه وفجاه جسمه انهار على الارض ما استحملش من القهره اول ما اتطرد ده ده اتطرد من مخلوق متطرد من لعبه من مخلوق امال لو واحد اتطرد بالجنه واحد اتطرد من طريق ربنا واحد ربنا هو اللي طرده هو ممكن ربنا يطرد حد من الايات اللي تزلزل القلب كلام ربنا سبحانه وتعالى يا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا بره بره لو هتعصري في مملكتي يبقى بره لو هتعصري في مملكتي يبقى اطلعوا من مملكتي هتروحوا فين ملناش مكان يا رب تذكر قبل ان تعصي لماذا تركك تعصيه سبك تعصيه ليه سبك تعصيه ليه ده خذلان لو كنت غالي عنده ما كانش سبك تعصيه زي سيدنا يوسف ما سابوش يعصيه ابدا تذكري قبل ان تعصي افتكر انت بتخسر حب مين حب ربنا سبحانه وتعالى بتخسر رحمة مين بتخسر الامل في مين بتخسري معية مين الله الله يا جماعه ده كفايه اسم الله معاك في حياتك كفايه اسم الله معاك في قلبك الله الذي ما ذكر في قليل الا كثره الله الذي ما ذكر في ضيق الا وسعه الله الذي ما ذكر في كرب الا فرجه الله الذي ما ذكر في هم الا ازاله الله الذي ما ذكر في فقر الا اغنى صاحبه الله الذي ما تعلق به فقير الا اغناه الله الذي ما تعلق به مريض الا شفاه الله الذي ما تعلق به مضطر الا اواه الله الذي ما تعلق به ذليل الا اعزه وقواه الله الذي ما تعلق به غريق الا نجاه الله نخسر الله سبحانه وتعالى الله الذي تستمطر به الرحمات الله الذي تفرج به الكربات الله الذي تدفع به البلاءات الله الذي تستجلب به الحسنات الله الذي تغفر به السيئات الله الذي تتنزل منه العطاءات الله الذي تستجلب به الرحمات الله الذي قامت به الارض والسماوات تخسري تخسر تخسره في حياتك تخسر ربنا في حياتك مين اللي يقدر يخسر الله يبقى خسر كل حاجة يبقى كل حاجة ضاعت منه تذكر قبل أن تعصي تذكر الامتحان الرهيب اللي انت داخل عليه الامتحان الرهيب امتحان ايه امتحان الآخرة ف- فرق رهيب بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة امتحان الدنيا اللي بيراقب عليك مخلوق امتحان الآخرة يوم القيامة اللي بيراقب عليك الخالق هو الرقيب امتحان الدنيا ورقه الاسئله ممكن يجي لك اي سؤال سؤالين في المنهج تذاكر سؤالين مهمين يجوا انما امتحان الاخره هتتسالي عن كل حاجه عن عمرك عمرك عمرك هتتسال عن يوم يوم في عمرك ده حديث في صحيح الترمذي عن شبابك هتتسال عن دقيقه دقيقه في شبابك عن مالك هتتسال عن شلن شلن في مالك من اين اكتسبه وفيما انفقه عن علمك علمي فيما عملت فيه هتتسال عن ايه ايه سمعتها حديث حديث سمعته امر امر عرفته نهي نهي عرفته بقت حجه عليك خلاص هتتسال عن كل حاجه فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون امتحان الاخره وامتحان الدنيا تذكر قبل ان تعصي الامتحان الرهيب تذكر نتيجه الامتحان بتاع الاخره ايه يا ادم في صحيح البخاري اخرج بعث النار وما بعث النار يا رب من كل 1999 نسبه النجاح في الدنيا 70 80% نسبه النجاح في امتحان الاخره واحد في الالف يا جماعه واحد في الألف يا إخواننا واحد في الألف حينئذ في صحيح البخاري يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد مش قادرين يستحملوا أول ما ظهرت النتيجة الكل اترعب تخيل إنك واقف وسط ألف واحد واتقال واحد بس اللي هينجو والباقي على النار يحصل لك إيه نتيجة الامتحان طب والنجاح اللي بينجح فرحة الكلمة اللي أنا بحس إنها بتنطق من الفرحة في القرآن بحس إن كل حرف فيها بينطق في الفرحة ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنات عالية الناس اللي فوق الناس اللي علت الناس اللي طلعت فوق سبحان الملك بحس ان الكلام كله فرحة وكله بهجة يا جماعة طب والمكان بتاع الامتحان بتاع امتحان الدنيا صالة مكيفة مراوح تكييف عايز كوباية مية عايز انما في الاخرة يوم ترجف الارض والجبال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا دي لجنة ودي لجنة طيب مدة الامتحان بتاع الدنيا ساعتين ثلاثة وخلاص طب امتحان الآخرة يا جماعة خمسين ألف سنة ده أنت لو واقف خمس دقايق في الحر في الشمس ما بتطوعش نفسك وما خمسين ألف سنة في الشمس مين اللي عامل حسابهم مين اللي بيستعد لهم تذكر قبل أن تعصي وتذكر قبل أن تطيع إن كل دي دوافع للطاعة زي ما هي دوافع لترك المعصية الامتحان الرهيب طب واللي بيسقط بيحصل له إيه اللي بيسقط بيروح في عذاب أليم عذاب عظيم عذاب مهين عذاب شديد عارف يعني ايه عذاب شديد يعني شد بعضه إلى بعض مفيش منفذ مفيش مكان يهرب منه مفيش حته يروحها خلاص اتقفلت والعياذ بالله في وشه عارف يعني ايه عذاب عظيم احد السلف يقول لك يعني ينفذ الى العظم النار بتخترق اللحم الى العظم عذاب اليم وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا مش قادرين يستحملوا عذاب مهين يعني زي ما هو عذاب للجسد عذاب للنفس عذاب اهانه والعياذ بالله طب الدور التاني اول طلب بيطلبه اللي بيموت على معصيه عارفين ايه بيقول رب ارجعون عايز دور تاني يا رب امتحانات الدنيا كان فيها دور تاني يا رب كلا اول حاجه بتنفجر في وشه مفيش دور تاني في الامتحان ده الامتحان ده مفيش فيه دور تاني يا جماعه الامتحان طب عدد اللي بيمتحنوا في اللجنه في الدنيا عدد الدفعه في الاخره مليارات عدد البشريه كلها تذكر الامتحان الرهيب تذكر قبل ان تعصي تذكروا قبل ان تعصوا يا جماعه افتكروا كويس قوي زي صاحب الجنتين اللي اللي صاحبه قعد يدعوه في اول سوره الكهف ويدعوه للتوحيد ويدعوه انه ما يكفرش بالله وما يجحدش نعم ربنا سبحانه وتعالى مرضاش واشرك بالله ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا بعد على طول يوم حصل ايه فاصبح يقلب كفيه اللي بيدعي ربنا بيعمل كده مستني خير انما اللي بيقلب كفيه ايديه الاتنين فاضيه على بعض يعني كل حاجه ضاعت عكس حركه الدعاء يقلب كفيه ليه كل حاجه ضاعت يعني هو احنا مش هنفوق الا لما كل حاجه تضيع مش هنفوق غير لما كل حاجه تنتهي مش هنفوق غير لما كل حاجه تروح مننا من الحاجات اللي الواحد ما ينساهاش لما واحد في محطه بنزين وحد ولع عود كبريت او ولع ولاعه او حاجه النار مسكت فيه الراجل النار مسكت في جسمه الراجل طلع يجري طلع يجري في اي حته والناس تجري وراه تحاول تطفي فيه باي طريقه قلت سبحان الله ده ده في نار ده في الدنيا لقى مكان يجري فيه لقى حد يطفيه انما في جهنم مين اللي هيجري فين هيروح فين ما كل ناحيه نار في جهنم كل ناحيه نار وفي جهنم هيعمل ايه ومين اللي هيطفي النار ده بيزودوها عليه ده بيوقدوها عليه اكتر والعياذ بالله يا جماعه عايزين نفوق يا جماعه عايزين نفوق يا اخوانا ده الرسول لما بيشبه الدنيا بجناح بعوضه افتكر ان الدنيا جناح بعوضه جناح البعوضه اكبر ميزه فيه عارفين ايه انا يعني ممكن ممكن اتكلمنا قبل كده عن مزايا في جناح البعوضه انما في ميزه غريبه جدا ان جناح البعوضه غير جناح الفراشه مثلا جناح الفراشه له شكل والوان جناح البعوضه ما فيش حاجه شفاف لا شكل ولا منظر يعني الدنيا دي ولا ما الدنيا دي فتنت اللي ما هوش عارف ان عامل حقيقي ما قراش عن السعاده الحقيقيه والجمال الحقيقي اللي في القران هو ده اللي اتفتن بس بال... بال... بجناح البعوضه اللي ملوش اي شكل ومنظر تذكر قبل ان تعصي مين هم اهل النار عارفين مين هم اهل النار يا جماعه يا جماعه اهل النار هم الاغبياء بس الاغبياء اللي ما بيفهموش هو ده اللي بيدخل جهنم ليه في الدنيا انت بتاخد كذا شهر عشان تدخل الامتحان بتاع الدنيا انما في الاخره انت تاخد 30 40 سنه تذاكر وكمان ايه ده هو الامتحان كله ثلاث اسئله والسؤال السؤال كلمتين من ربك وما دينك ومن نبيك والاسئله يا سيدي في الدنيا يقول لك الاسئله متسربه الاسئله واصله لنا والاجابات كمان معروفه الاجابات النموذجيه واخدين كمان موديل بالاجابات النموذجيه وبعد كده ما تجاوبش يبقى اللي هي يبقى غبي بقى غبي يا جماعه ما مش هتفهم مش راضي يفهم مش راضي يعقل عن الله سبحانه وتعالى مين هم اهل النار كمان عارفين مين ضعيف الشخصيه اللي ملوش شخصيه اللي ما عندوش شخصيه اللي ما عندوش عزيمه في دين ربنا سبحانه وتعالى كلمه لسيدنا عمر عايزك تحطيها حلقه في قلبك عايزك تحطها حلقه في قلبك بيقول يعجبني الرجل اذا سيم خطه خصف ان يقول بملء فيه لا لا يعجبني الرجل اذا سيم خطه خاص لو حد عايز يضحك عليه حد عايز يضيعه ان يقول بملء فيه لا يواجه ويقول لا انا عايزك تقول لا لبتوع الفضائيات وبتوع المواقع وبتوع القنوات وبتوع الصور والمجلات انا عايزك تقول لا لكل فتنه في حياتك انا عايزك تقولي لا انا التوصيه بتاعتي ليه ان احنا نقول لا يا جماعه لا بملء فينا لا مش هنستدرك مش هنضيع مش هنمشي ورا حد يودينا جهنم لا دي خطه خصف اللي بتحصل للشباب الوقت دي واحنا هنقول بملء فينا لا يا جماعه لا والف لا تذكر قبل ان تعصي تذكر قبل ان تعصي هتروح فين وبتخسر ايه وبتخسر مين الله وحب الله ومعيه الله وبتضيع ايه بتضيع الجنه تودي نفسك فين النار تذكر ان المعصيه دي كلها محسوبه عليك وعقوبتها في الدنيا قبل الاخره تذكر ان الطريق ده مفيش اخره حاجه اخره جهنم بس والعياذ بالله تذكر ان النار معدوده للاغبياء واللي ما قدروش يقولوا لا النار مكان اللي ما قدرش يقول لا اللي عاجز قدام الشهوات ما قدرش يقول لها لا اللي عجزت قدام الفتن ما قدرتش تقول لها لا اللي عجز قدام الشيطان لما مديله ايده وقال له تعالى وما قدرش يقول له لا قول لا من الوقت قول لا من الوقت عشان ما تلاقيش نفسك من اهل النار والعياذ بالله هنوصي بايه يا جماعه عايزين نشحن قلوبنا يا جماعه انا بوصيكم بالله عليك يا اخوانا عايز اسمعوا شرايط يا جماعه اسمعوا شرايط وعظيه انا ايام الكليه لما كنت بسمع شرايط كتير كانت الحاجات دي بتخلي قلب الواحد زي البركان بالظبط واحد كان هيبقى في درجه حماس مشحون مشحون يا جماعه عايزين نتشحن ايمانيا بقى والحاجه اللي بذكركم بيها قول الله سبحانه وتعالى امن هو قانت قانت واقف مكسور اناء الليل مش واقف ربع ساعه ونص راح لا ولا صدق ان التراويح تخلص لا ده طوفان مشاعر جوه قلبه مش قادر يسيب من ايدين ربنا مش قادر مش قادر امن هو قانت اناء الليل فيضان مشاعر جوه قلبه ساجدا وقائما ينزل يقرب من ربنا قوي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يتشحن بالقرب من الله وبعد كده يطلع يصلي بعد كده ينزل يتشحن ويطلع يصلي يحذر الاخره واقف مرعوب من رب النار ومن القبر ومن العذاب ومن الحساب مرعوب مرعوب من عدم القبول من حبوط العمل مرعوب من عدم الثبات ويرجو رحمه ربه هيموت على الجنه جوه قلبه شوق لو اتوزع على اهل الارض كلهم يفيض من كتر شوق الى الجنه يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وده العلم انما يتذكر اولو الالباب اولو القلوب الحيه اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر تجاه ربنا وتجاه الدين هم دول يا جماعه هم دول اللي بيوصلوا عايزين نبقى من دول عايزين نبقى ممن هو قانت اناء الليل ساجد وقائم يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه عايزين نبقى من اولي الالباب يا شباب عايزين نتوب لربنا تذكر قبل ان تعصي كل اللي انا قلته ده واهم حاجه يعجبني الرجل اذا سيم خطه خصف ان يقول بملء فيه لا اللي مش هيقدر يقول لا انتوا عارفين هو هيروح على فين اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغثنا اغث قلوبنا بالايمان اغث قلوبنا بالايمان اللهم اهدنا اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم افتح على قلوبنا اللهم استعملنا في كل ساعه من اعمارنا في طاعتك اللهم عطاءك اللهم فتحك اللهم مددك اللهم عونك اللهم فرجك اللهم فرجك الواسع العظيم اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم واشف كل مريض مسلم واغفر لكل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا